الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على النبي محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على حبيب القلوب وطبيب القلوب سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرس الليلة يا جماعة ما فيش فيه مقدمات مفيش مقدمات في درس الليله مقدمات ازاي هو لو واحد شاف حريقه وطلع يستنجد بالناس هيروح يقدم لهم مقدمات هو لو حد حط السكين على رقبه ابنك هتقول للناس مقدمات هو لو حد جه يسرق شقه عمرك هتقدم مقدمات مفيش مقدمات حبيب الله اتشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله الى الله اتشتم يبقى مفيش مقدمات كل يوم بناخد خبطه جديده على قلوبنا تجاه شتم النبي عليه الصلاه والسلام اول امبارح ناتاليا اليهوديه عليها من الله ما تستحقه لما رسمت صوره خنزير لعنهم الله ثم كتبت عليه اسم رسول الله ووزعت الورقه لسه ما فوقناش من الصدمه نصحى على صدمه تانية صحيفه دنماركيه ترسم صور مسيئه الى الرسول عليه الصلاه والسلام ويعني الصحف الاسلاميه تستجدي ملكه الدنمارك انها تعتذر وملكه الدنمارك ترفض اي اعتذار والاتحاد الاوروبي يتواطأ ويتعاون ويساند ويناصر علنا الدنمارك وما فعلته الدنمارك والاعلام الفرنسي والاعلام السويدي كله يناصر ما فعلته الدنمارك وما يرضوش ان هم يعتذروا غيره ثم نصحى النهارده على 17 جريده دنماركيه 17 جريده توحدوا مع بعض ورسموا الرسومات المسيئه الى الرسول عليه الصلاه والسلام مره اخرى واعلنوها مره اخرى ليه نفس اللي المشركين عملوه يوم هجره النبي لما حصروا بيت النبي وكل واحد هيضربه في السيف حتى يتفرق دم رسول الله بين القبائل اهو الصحف الدنماركيه ارادت ان كل صحيفه تدي صفحه لسب النبي حتى يتفرق عرض رسول الله بين الجرائم الجرائد عليهم من الله ما يستحقونه يعني ليه السبب كده ايه ده كانوا جريده بقوا 17 ليه لان احنا سكتنا لان احنا كل اللي عملناه ان احنا عيطنا هنفضل نعيط لغايه امتى هنفضل ننجو نشجب وندين ونستنكر لغايه امتى جولدا مائير لما اليهود حرقوا المسجد الاقصى وسالوها بعدها قالت ندمت اني لم انسفه نسفا قالوا لها ليه قالت لهم احنا كنا متوقعين ان المسلمين هيعملوا ثوره ضد اللي حصل لدرجه ان زعماء اليهود استخبوا في المخابئ لما لقينا كل اللي حصل كلام يا ريتنا كنا نسفناه نسف شايفين تفكيرهم ايه يا جماعه حبيب الله اتشتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك اغلى من رسول الله مين عندك اغلى من حبيب الله مين مين اغلى عندنا منه لو مراتك او بنتك او اختك واحد طلع عليها اشاعات وافترى عليها بشرفها وعرضها هتتجنن قد ايه وهتعمل فيه ايه طب دول افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول وطعنوا في دينكم الناس دي يا جماعه مش بتطعن في ابنك في ابنك ده بيطعنوا في دينك اللي اغلى من اي حاجه في حياتك طعنوا في دينكم اصل هم فاكرين ان الاسلام حاجه البشر هم اللي عملوها فجسد من لحم ودم زي البشر فلما يطعن ينزف ويموت زي البشر مش عارفين ان الاسلام جسد من نور لما يطعن يخرج ايه نور يخرج نور يبقى عظمه الاسلام تزيد اكتر وتوضح اكتر والناس ينبهروا بالاسلام اكتر طعنوا في نبيكم هان عليك هان عليكي هان عليك رسول الله يشتم هان عليك حبيب الله يسب هان عليك اللي عاش عمره حياه وحياته كلها عشانك يؤذى هان عليك اللي دخل حلقات الحديد في لحمه وعظم وشه واتكسر عظم وشه واترضخ كتفه وركبته وهو بيدافع عنك وعنك عشان نطلع مسلمين هان عليك ان هو يؤذى هان عليك رسول الله اللي كان بيموت وروحه بتغرغر في صدره وبيعاني من سكرات الموت ومش راضي رغم الم الموت انه ما يوصناش وهو بيموت وبيقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم هان عليك اللي من حب ربنا ليه ربنا خلاه يصلي امام بكل الانبياء في صلاه في المسجد الاقصى اللي من حب ربنا ليه ربنا رفعه لسدره المنتهى اللي من حب ربنا ليه ربنا رفعه لقاب قوسين او ادنى من العرش اللي من حب ربنا ليه هان عليكي اللي لولاه كان زمانت كل واحد مننا فحمه في جهنم لولا ربنا انقذنا به عليه الصلاه والسلام هان علينا كان على رسول الله يسب واحنا عايشين وبناكل كاتشب ومايونيز وقاعدين نستلذ بالدنيا وقاعدين نشوف طموحاتنا في الدنيا ومشاغلنا في الدنيا ومشاكلنا في الدنيا هان علينا هان علينا اللي جبريل قال لميكائيل في حديث صححه الألباني لو وزن أهل السماوات والأرض بمحمد لرجحهن عليه الصلاة والسلام ازاي يهون علينا يا جماعة يعني فضلك ايه من دينك في ظلك ايه من دينك لو رسول الله اوذي وانت ساكت في ظلنا ايه من ديننا لو رسول الله اعتدي عليه واحنا ساكتين نبي الله تخيلوا لما كانوا الشباب خارجين في المظاهرات بتاعه انتصارات مصر التاريخيه في الكوره تخيلوا لو النبي عليه الصلاه والسلام ربنا احياه وواجههم ساعتها قالوا له يا رسول الله الدنمارك شتموك تاني يا رسول الله قال لهم الدنمارك الكفار وانتم مستنيين من الكفار انهم كانوا يعملوا معايا ايه كنا مستنيين من الكفار انهم يعملوا يمجدوا النبي عليه الصلاه والسلام كنا منتظرين منهم ايه صدمه النبي في اللي خذلوه اكتر من صدمه النبي في اللي شتموه حزن النبي على النبي كان ممكن يتوقع ان الكفار يشتموه انما يتوقع ان المسلمين يخذلوه للدرجه دي لا يمكن لا يمكن اللي بيحصل ده يا جماعه النبي يقف قدام اللي خارجين فرحانين بالمباراه والانتصار يقول لهم انتوا مين انت اللي كاشفه شعرك انت مين انت مسلمه وانت انتوا يا اللي كانت المساجد في صلاه العشاء فاضيه وانتوا بتتفرجوا على الماتش مستعدين ليه انتوا مين هيبقى حزن النبي علينا اكتر من حزنه على اللي شتموه احنا الجرح الحقيقي في قلب النبي عليه الصلاه والسلام محمد رسول الله ده نص ديننا يا جماعه والنص التاني مبني عليه يعني يعني وصلت لدرجه النبي النبي ده احنا ده احنا ما ننساش ان احنا نعيش والله العظيم لو كان ده حصل في عهد الصحابه كانوا عملوا ايه كانت رقبتهم والله العظيم اتقدمت في سبيل نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عارف الوقت ان شباب كتير وبنات كتير وامهات واباء بيسالوا هو بيشتموا النبي ليه هم بيعملوا كده ليه سؤال بريء جدا انتوا عارفين ليه انت السبب انت السبب لما ارادوا ان هم ياخدوا الاندلس من المسلمين بعت واحد فلقى شاب قاعد يبكي على على نهر على شط نهر فقال له انت بتبكي ليه قال له انا ببكي لان النشان بتاعي كنت بجيب من النشان من الرميه الاولى والنشان بتاع المره دي ما جبتوش من الرميه الاولى اجاهد اعداء الله ازاي رجع قال لهم لا لا لا استنوا استنوا مش الوقت خالص بعد سنين من المؤامرات راح مره اخرى واحد فلقى شاب قاعد على على النهر برضه بيعيط بيقول له انت بتعيط ليه قال له قال له اصل العود بتاعي اتكسر مني هغني ازاي وهعزف ازاي قال لهم خلاص بس دلوقتي ما هم عملوا معانا كده ازاي لما لقوا الشاب بيبكي من انه الجهاد في سبيل الله والنشان في سبيل الله بس ده النساء كلهم لابسين نقاب وحجاب عندهم ما تقدروش تضربوهم دلوقتي ده الاطفال كلهم بيحفظوا القران عندهم ده الشباب كلهم بيتعلموا دينهم وبيدعوا الى الله ده صلاه الفجر عندهم عامله زي صلاه الجمعه ده النساء والرجاله كلهم اصحاب رساله وعايشين من اجل رسالتهم ودينهم امال نعمل ايه استنوا استنوا عليهم بوظوا لهم الاعلان هاتوا لهم تمثيليه الساعه 8 وتمثيليه الساعه 9 وتمثيليه الساعه 12 وبين التمثيلات برامج وبين البرامج اعلانات اعملوا لهم فضائيات منحله مش هتقدر تغمض عينيك وخلوا الخوف من الله يموت في قلوبهم لغايه ما هم اللي يعملوا فضائيات اسوا من الفضائيات اللي احنا صدرناها لهم من اول ال Star Academy لغايه الاستريبتيز على ايد المسلمين اعملوا لهم قناه فضائيه للاطفال تلحس دماغك دماغ الاطفال تبوظ دماغ العيال طفل في مسجد جنبنا واحد بيقول له ايه ده يا حبيب قلب ربنا قال يا رب تحول يا رب انا عايز اتحول اتفرج من كتر فرجته على برامج الاطفال بقى عايز يتحول لوحش ولا لاي حاجه من اللي اتفرج عليها اعملوا لهم اعملوا لهم مصايف وقرى سياحيه واللبس صدروا للبنات لبس واحد صاحبنا سافر في افريقيا يدعو الى الله فرنسا بتصدر لوسط افريقيا في الاماكن المسلمه لبس عاري برخص التراب من غير فلوس خالص ليه هم عايزين كده ليه؟ ادوا لهم لبس بناتنا نفسهم ما بيلبسوهوش في الشوارع، النت اعملوا لهم مواقع نت منحله اللي بتتكلف الوفات شهريا ما تاخدوش منهم ولا مليم وسيبوا كل اللي يدخل عليها من المسلمين. في التعليم خلوهم يعملوا ترم وميد ترم وسنتين خلوا كل المجتمع يتشغل خلوهم يتوهوا لما توصلوا لحاجه في الانحلال والفسق والاغاني والجاز والراب صدروها لهم ولما توصلوا لحاجه في التسليح والنووي والقوه العسكريه اوعوا تعرفوهم حاجه عن الموضوع ده اتوهوهم صدروا لهم مسلسلات اجنبيه من اول ما تدمروا فكرهم من ايام من ايام فالكون كريست وبعد كده دمروا عقيدتهم بعد كده في هركليز وبعد كده عملوا لهم عملوا لهم كل حاجه بوظوهم دمروهم على كل المستويات وعلى كافه المستويات وكانت النتيجة ايه يا جماعة بعد سنين انت بتعيط ليه اصل الجل بتاع شعري خلص ومعيش فلوس اجيب جل تاني وانت بتعيط ليه اصل المغني اللي انا بحبه ما خدش الالبوم بتاعه احسن البوم السنة دي وانت بتعيط ليه اصل الفريق بتاعي ما كسبش في الماتش وانت بتعيطي ليه اصل ماما مش راضيه انا البس زي ما انا عايزه بتقول لي يا بنت انت اخرك استرتش وميني جيم اكتر من كده احنا عيله محافظه ما ينفعش اكتر من كده وانت بتعيطي ليه اصل اللي انا بحبه ما اتصلش بيا النهارده بس خلاص وصلنا انسفوهم احاصروا غزة احتلوا العراق اضربوا افغانستان اشتموا النبي بتاعهم نزلوا صور تشتموا فيها النبي بتاعهم في جرايد العالم كله ذلوهم واعملوا لهم سجن ابو غريب وذلوهم وهنوهم اعملوا كل اللي انتوا عايزينه منهم ليه ده انتوا تبقوا اغبياء لو ما استغلتوش الفرصه خلاص مخططاتنا اثمرت الشاب الاندلسي الاول اللي كان بيبكي عشان الجهاد في سبيل الله فين هو الوقت فين انتوا مش زيه ليه احنا مش زيه ليه يا جماعه والشاب الاندلسي الثاني اللي عمل الوقت زي الشباب الوقتي اللي دمروا الامه ونسفوا الامه ونزلوا عقوبات من ربنا على الامه بسبب معاصيهم انت السبب انا وانت السبب انا وانت وانت السبب ولازم نعترف بكده شاب امريكي في دوري كره السله للمحترفين حب الاسلام واراد انه يسلم قال بس انزل بلدنا بقى انزل مصر اتعلم الاسلام واعرف الاسلام نزل لما احتك بالمسلمين كره الاسلام وارتد تاني ورجع تاني لامريكا والعياذ بالله ليه؟ بسبب المسلمين بسبب اللي بيسلم الوقت بره ويجي يزور بلاد المسلمين عشان يعرف الاسلام بيقول الحمد لله ان انا اسلمت قبل ما اشوف المسلمين لو كنت شفتهم قبل ما اسلم ما كنت صدقت ان الاسلام دين كويس بقينا احنا السبب في ان المس... غير المسلمين ما بيدخلوش الاسلام احنا اللي عدنا مشوهين الصوره يا جماعه احنا السبب والله العظيم احنا السبب الشاب الامريكي دلوقتي لما يجي في الشوارع ويشوف اللي بيحصل وتيجي تقول له انتوا بتضربونا ليه؟ بنضربكم ليه؟ انتوا معترضين ان احنا بنتريق على على النبي بتاعكم ده انتوا جبتوا واحد منكم لبس دقن ولبس نفس لبس النبي بتاعكم وكتب جنبه الارهابي وكلكم اتفرجتوا على الفيلم احنا اللي هنحترم النبي بتاعكم ده انتوا احترامكم للنبي بتاعكم يوم في السنه يوم المولد تجيبوا واحده حاطه نص كيلو بويه على وشها ووراها فرقه بالطبل والسجات تقعد الفرقه تعزف وهي تقول حبيبي يا رسول الله وتاكلوا حلاوه وانتوا قاعدين تسمعوها اذا كنتوا انتوا عملتوا كده مع النبي بتاعكم عايزين ان احنا نحترم النبي بتاعكم اذا كان المسلم بيجري ورا المسلمه دلوقتي عايز ينال منها اي شيء في الحرام انا اللي احترم حرمه المسلمه اذا كانت المسلمه بقت بتمشي في الشارع ما تتعرفش لبسها من غير المسلمه احنا اللي نحترمها اذا كانت فضائياتكم دلوقتي بقت اسوا من الفضائيات اللي احنا بنعملها وشاب نزل لندن شاب بيعالج والدته من شباب الخليج نزل لندن فلما نزل لندن شاف البنات والسفور جه عندنا فلما نزل في الشارع قال لا ده لندن ارحم لندن ارحم يا ياه يا أمة الإسلام وحزناها على أمة الإسلام وحزناها علينا والله العظيم يا جماعة ما هم لو كانوا شافوا رجالة لو كانوا شافوا رجالة وستات رجالة ما كانوش عملوا كده ما كانوش اتجرؤوا على النبي يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم لما جه يقود بني اسرائيل عشان يفتح بيت المقدس ويفتح المسجد الاقصى ويحرر فلسطين قال لهم استنوا لا يتبعني رجل من ثلاث لا واحد كتب كتابه على واحده ومستني ان هو الدخله ولا واحد رفع عسقه في البيت رفع عواميد البيت ومستني انه يعرج السقف يعني ايه يا يوش يعني ما فيش واحد في قلبه دنيا يمشي ورايا لما طهر الصف خرج بالباقيين ربنا فتح على ايديه يعني عايزين الصف يتطهر يا جماعه انت منين انت من اللي هيطرد بره الصف ولا من اللي جوه داخل الاطهار انت سبب لنصره الاسلام ولا سبب لهدمه الاسلام لو يوشع بن نون جه دلوقتي وقال لا يتبعني شاب من ثلاث لا تتبعني فتاه من ثلاث لا يتبعني اب او ام من ثلاث اللي في قلبه الدنيا يخرج بره انت هتخرج بره ولا هتبقى من الصف اللي هيتفتح على ايديه هتبقى منين هتبقى من انهي طائفه هتبقى من الطائفه اللي بتنصر الدين ولا لا اسال نفسك انت سبب لنصره الدين ولا سبب لهدمته انت سبب من اسباب انهم شتموا النبي ولا سبب من اسباب انهم خافوا وارتدعوا عن انهم يشتموا النبي اسالي نفسك دلوقتي اسال نفسك باللي انت بتعمله في حياتك واللي انت بتعمليه في حياتك اسال نفسك يا ايها الوالد الكريم اللي قاعد قدامه ايها الام الفاضله باللي انتم بتعملوه مع اولادكم الاب دلوقتي ممكن يدخل يصحى بالليل الليل يشوف شوية هوا يجوا على ابنه احسن ابنه يعيا وممكن ابنه ما بيصليش معرض ان هو والعياذ بالله ان هو يتعرض للعن من الله بسبب انه ما بيصليش طب ما بيصليش ابنك لا حول الله يا رب والله انا زعلان بس اعمل له ايه ممكن البنت طالعه رحله يوم الجمعه الصبح ابوها يا بنت هتطلعي ازاي انت هتجيب لي عقده نفسيه وانا هكتئب وانا عايز ابقى زي صاحباتي خدي يا بنت احسن يجي لك عقده نفسيه وهي مش محجبه اصلا متعرضه لذنب الرسول عليه السلام قال عليه ان صاحبته ملعونه وما وما يعرفش بنته هتروح تعمل ايه ولا ولا تسوي ايه ولا الرحله ديت يوم ما تقابل تتقابل قدام ربنا ربنا هتتسال هي عنها ازاي وهو يتسال عنها ازاي الاب دلوقتي عشان يدفع لابنه اشتراك النادي ويدفع لابنه ثمن الدروس ويدفع للبنت ثمن الازياء عشان تبقى زي صاحبتها عشان يجي لها عقده نفسيه ممكن يسرق ويرتشي وياكل ورث اخته وياكل مال اليتيم والعياذ بالله يبقى يا جماعه مين السبب يا جماعه مين السبب جزاكم الله خيرا يا دنمارك ربنا يهديك والله الف شكر يا دنمارك انتوا فوقتونا انتوا عرفتونا احنا فين بالظبط انتوا عرفتونا امة محمد بقت فين بالظبط يا دنمارك احنا عايزين نقدم شكر برقية شكر مش نشتمهم مش نلومهم يا جماعة احنا عايزين نفوق عارفين اللي بيحصل ده ليه عشان نفوق عشان ربنا يميز الامة بقى تلاقي ال- الراجل عامل على العربية من ورا حبيبي يا رسول الله وايديه طالعه من العربيه بالسيجاره دخان السيجاره طالع لفوق حبيبك يا بقى هو حبيبك وبتعمل كده في دينه وفي طاعه الله سبحانه وتعالى وتلاقي الراجل كاتب على باب شقته نحن فداك يا رسول الله طب وانتوا بتصلوا يا جماعه والبيت ممكن يكون ما بيصليش اصلا يا جماعه يا ربي يا رب لازم الامه تتميز لازم يبان مين الصادق من مين الكذاب مين اللي مع ربنا مش مين اللي مع ربنا مين مع محمد مش مين مع محمد مين يعني الشباب اللي خرجوا في ماتشات الكوره في الانتصارات بتاعت ماتشات الكوره ما خرجوش لما النبي اتشتم ما خرجوش لما غزه اتحصرت الاب يدخل الوقت على من البيت يفتح بقى هو تعبان وهل كان بقى يلاقي ابنه قاعد محبط كده على الكرسي ايه يا ابني مالك يا حبيبي في ايه مش قادر يا بابا اقول لك في ايه ايه يا ابني اختك حصل لها حاجه لا امك يا ابني حصل لها حاجه لا لا لا لا امال يا ابني سقطت يا ابني يا ريت يا بابا كنت سقطت يا ريت ولا كان اللي حصل حصل ايه يا ابني وقفت لي قلبي المنتخب يا بابا المنتخب منتخب ماله يا ابني ماله الف بعد الشر عليه المنتخب اتعادل يا بابا انا لله وانا اليه راجعون معلش يا ابني معلش ان شاء الله هننتصر وان شاء الله احنا لسه في الدور الاول هننتصر وهناخد الكاس ان شاء الله يا ابني وخد بالك لو الصحف الاجنبيه اتريقت على المنتخب بتاعنا وعملت رسومات كاريكاتيريه شتيمه فيه احنا هنقف ورا المنتخب اه ما هو لو المنتخب بتاعنا عمل ماتش وما وقفتش معاه هيتقال علينا خاينين واحنا ما ناخدش المنتخب ابدا وهنثبت لهم ان المنتخب وراه رجاله وراه رجاله يا جماعه لازم نفوق يا جماعه لازم نفوق والله العظيم ده احنا اقل مشكله عندنا في الدنيا الكون بيتقلب عليها من الحزن والقهر و... انا انا بقول لك انصر نبيك انصره ازاي تنصره ازاي هو ابنك لو حد حط السكين على رقبته هتقول انجزه ازاي هو لو شاء عمرك حد جه يسرقه هتقول أ- اعمل افشاء عمري و- و- و- و- واسلمه ازاي هو الكلام ده فيه ازاي هي الحاجات دي فيها ازاي الحاجات دي مفيش فيها ازاي الحاجات دي فيها عاطفه بتحرك الانسان عاطفه قويه بتحرك الانسان لو مفيش في قلبك العاطفه ديت انا بقول لكم يا جماعه لازم موقف جماعي ضد اللي بيحصل موقف جماعي ازاي نعمل ايه وهو لما مصر اتلمت كلها حوالين فريق الكوره كانت آه، حد قال لهم اتلموا ولما بعتوا 23 مليون SMS للشاب المصري اللي بيصف في التصفيات بتاعه آه، Star Academy حد قال لهم اتلموا دي عاطفه ده حب لو مش في قلبك ما اقدرش ان انا اجبرك على انك تعمل حاجه دي لهفه لو مش في قلبك تجاه النبي ما اقدرش ان انا اوجهك لاي حاجه هو ده ديننا يا جماعه احنا السبب والله العظيم احنا السبب للاسف الشديد للاسف الشديد احنا اللي عملنا في ديننا كده احنا اللي ادينا ان ديننا يوصل للمنظر دوت واللي بيحصل لديننا بهذه الطريقه للاسف الامام الغزالي لما التتار دخلوا بغداد ودمروا وحرقوا ونسفوا وذبحوا وقتلوا الخليفه فالمسلمين جروا على دمشق الحقونا الحقونا دخلوا على المسجد يصوتوا ويصرخوا الناس كلها قامت تعيط ازاي المسلمين اخواننا يحصل لهم كده الامام الغزالي قال بس ده كله هيقوم الوقت على بغداد ينسف المغول شويه وده راح بيته وده راح لمراته واولاده وده راح لمحله وده راح ينام ولقى المولد اتفض ايه ده هو انتوا بتوع كلام بس ولا ايه دخل بيته قفل على نفسه خمس سنين يالف احياء علوم الدين قال لا ده الامه دي عايزه تتربى من تاني احنا السبب يا جماعه انتوا مستهينين انت عارف انت لو ما نصرتش النبي هيحصل لك ايه اللي يعني انا بحس ان في كتير من اللي بيتكلم في نصره النبي او كتير مننا وهو بيتناقش في نصره النبي معتقد ان نصره النبي ده حاجه تدل ان احنا عندنا دين ده ده جنه ونار ده احنا هنهلك لو ما نصرناهوش الا تنصروه ربنا بيهددنا بيهددنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ربنا غضبان يا جماعه ده احنا والله العظيم هنضيع هنضيع لو ما ورناش من ربنا لربنا من انفسنا خير ده جنة احنا ممكن نروح جهنم بسبب ان احنا ما بنصورش النبي انتوا فاكرين انها قضيه قضيه بسيطه كده ده عقيدتك ده دينك ده تاني سؤال هتتسال عليك في قبرك لما تنزلي تحت التراب متخيل ساعه الذهاب للحوض للنبي عليه الصلاه والسلام لما نروح للنبي عليه الصلاه والسلام على الحوض كده يا رسول الله وحلق وحلق اللي ما نصرش النبي هيتقطع من العطش خلاص يا رسول الله اسقيني يا رسول الله وهو جاي يقرب يا الملائكه بتزقه بعيد ايه يا رسول الله فالرسول عليه الصلاه والسلام يسالهم انتوا بتبعدوا ليه؟ يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أنت مش عارف كانوا بيسمعوك بتسب ومشغولين في دنيتهم وتجارتهم ودراستهم وشهواتهم ونزواتهم وقنواتهم وكليباتهم ومواصلاتهم كانوا مشغولين عنك وموبايلاتهم مشغولين أنت مش عارف عملوا إيه أنت مش عارف أثروا في حقك قد إيه فتيجي ساعتها يا رسول الله معلش يا رسول الله معلش بعدها والله يا رسول الله كنت مشغول كنتش فاضي انصرك كنت مشغول كان آه، ورانا الدورة الإفريقية خرجنا منها رسول الله لقينا تصفيات ال Star Academy في الآخر ما أقدرش أضيعها أضيع تصفيات ال Star Academy إزاي وضيع متابعتها إزاي؟ طلعت من ال Star Academy لقيت الدوري العام ما أقدرش يا رسول الله أنا أسيب الدوري العام كنت مشغول غصب عني طلعت من الدوري العام لقيت امتحانات آخر السنة دخلت في دوامة الامتحانات طلعت من الامتحانات لقيت الأجازة الصيف ما بيتعوضش يا رسول الله إزاي طلعت على المصايف رجعت من المصايف لقيت دخلت الدراسة تاني معلش يا رسول الله اسقيني معلش خلاص والله كنت مشغول والاب يطلع وانا معلش يا رسول الله انا كمان معلش اصل انا كنت مشغول قوي قوي والله ما كنتش فاضي ان انا انصرك ولا ان انا ادافع عن سنتك ولا ان انا ادعو عن الدين ولا ان انا انصر غزه ولا ان انا ابقى راجل اقف مع ديني ما كنتش فاضي ده انا كنت الصبح بشتغل عشان البيت تعرف اجيب لها لبس تلبس زي صاحباتها وبعد الظهر بشتغل تاني عشان تمن الدش والوصل اعمل ايه يا رسول الله وبالليل عندي شغلانه ثالثه عشان الولا ودروس المدارس والكتب الدراسيه والمناهج الدراسيه والله يا رسول الله ما كان بيفضلي في اليوم غير ساعه بس اروح اخر اليوم تعبان ساعه اللي اقعد فيها اشوف اخر اخبار المنتخب وان كنت الحق لي ساعه كده قدام ال Showtime ولا حاجه ارفع عن نفسي ولا انفجر يا رسول الله والام تقول له وانا يا رسول الله انا يا رسول الله معلش والله والله العظيم لما بتوع الدنمارك شتموك كان مقطع في كبدي وكنت زعلانه وكنت بدعي عليهم ربنا يهلكهم بس اعمل ايه يا رسول الله طب بنتك اللي في ثانوي سبتيها تلبس اللي لبسته ليه يا رسول الله خفت احسن لو قلت لها البسي حجاب البنت تعمل في نفسها حاجه طب وبنتك اللي في الجامعه سبتيها تلبس اللبس اللي تلبسه ليه والمكياج اللي بيحطه ليه اعمل ايه يا رسول الله اصل البنت اللي في الجامعه كنت عايزاها تتجوز احسن ما ما تتجوزش ولا حاجه طب وانت كنت بتطلب رزق الله بمعصيه انا قلت عليها ان صاحبتها ملعونه ازاي طيب وابنك اللي ما كنتيش بتصحيه الفجر رغم انك كان ممكن تبقي صاحيه يا رسول الله ده سهران طول الليل قدام الدش والنت والمذاكره يريح له جسمه ساعتين احسن عنده محاضره الصبح طب وجوزك اللي كان بياكلكم من فوائد البنوك ما قلتلوش ان فوائد البنوك ربا حرام ليه والوصله الوصله بتاعت القنوات اللي كانت عندكم اللي دمرت دنيا واخره اولادك وبناتك ما قطعتهاش ليه وما حفظتيش اولادك القران ليه وما علمتيش بنتك الدين ليه وما وقفتيش في وش اولادك وقلت لهم انا لمكم ولا اعرفكم لو ما تمتوش الى الله وعرفتوا طريق ربنا ليه يا يا رسول الله ده احنا كنا مشغولين والله العظيم احنا اسفين احنا جايين نعتذر على الحوض يا رسول الله اعتذار غير مقبول على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كده العرض على الله يدخل اللي ما نصرش النبي واللي خذل النبي للعرض على الله ربنا سبحانه وتعالى يساله انت سمعت ان بنت يهوديه رسمت النبي في الصوره ديت وزعت الورقه سمعت انت سمعت ان في كتاب في معرض الكتاب كان بيسخر من النبي عليه الصلاه والسلام وكنت سمعت انت سمعت ان النبي عليه الصلاه والسلام اتشتم في الدنمارك في 17 جريده سمعت انت سمعت ان اخوانك في غزه كانوا متحصرين وكنت سمعت يا رب سمعت في كل نشره اخبار يا رب ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا منكس راسك ليه ارفع راسك ارفعها ازاي ارفعها ازاي يا رب ارفعها ازاي وانا النبي عاش حياته وعمره كله عشاني ولما احتاج نصرتي ما نصرتوش هو مش محتاج نصرة حد لان ربنا نصره من قبلنا كلنا ارفعها ازاي وانا قبور الصحابه اللي شالوا الدين اتوزعت في الارض كلها طلعت انا اذان الفجر بيدن جنب بيتي مكسل ان انا انزل اصلي في الجامع ارفعها ازاي يا ده انا ياما خذلت ديني ده انا ياما خذلت رسولي ده انا ياما خذلت نبي الله وحبيب الله ارفعها ازاي يا رب وساعة ما الواحد يجي يدخل قبره يتردد في ودنه صوت سعد بن الربيع وهو بيموت وبيحتضر ورايحين في غزوة أحد يشوفوا ماله ما وصاش بين على بنته ولا على أولاده ولا على مراته ولا على الدنيا ولا قال لهم انجدوني والحقوني ولا قال لهم أنا بتألم ولا أي حاجة خالص قال لهم لا عذر لكم لا عذر لكم محدش له عذر لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف والآن فينا أعين تطرف واذان تسمع وجيوب مليانه فلوس وثلاجات مليانه اكل وبيوت مليانه خير وللاسف ما بنعملش حاجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قول صلى الله عليه وسلم يعني بعد كل اللي عمله عشان ما مستبخلين حتى كلمه صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين سعد بن الربيع يا جماعه مات عشان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول طب لو سكتنا لما الرسول اتشتم في خيانه ايه بعد كده لو دي مش خيانه سكتنا ده امال الخيانه تبقى ايه الا تنفروا لو ما نصرتوش النبي لو ما عملتوش لدين الله ونصرتوا النبي وحرقتوا قلب اللي شتموا النبي عليه الصلاه والسلام لو ما نصرتوش النبي يبقى انتوا ايه الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا يا جماعه احنا عايزين نتقي غضب الله عايزين نتقي غضب الملك الجبار تركيا دوله اسلاميه بس لما حصل فيها موقف اهين المصحف الشريف وسكتم ربنا سلط عليها زلزال اربع ثواني قتل 40000 واحد باكستان دوله اسلاميه ولكن لما حصروا اخوانهم في افغانستان وجوعوهم و و وحاربوهم ربنا سلط عليهم زلزال شرد عشرات الالوف منهم في العراق يعني عايزين نتقي غضب الله عايزين نتقي غضب الله في اللي احنا بنعمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين لو نصرنا النبي هناخد ايه لما النبي عليه الصلاه والسلام احنا كسبانين والله ده فرصه عمرنا فرصه عمرنا ان احنا نثبت لرسول الله احنا بنحبه قد ايه ونثبت لربنا احنا بنحب دين ربنا قد ايه لما الرسول عليه الصلاه والسلام انكشف في غزوه احد وخلاص الرسول اتكشف عليه الصلاه والسلام والمسلمين جروا بعيد عن النبي فالرسول قال ايه من يردهم عنا وله الجنه الوقت اللي ده, ده لسه موجود مين يردهم عن حبيب الله وله الجنه مين يردهم عن عرض رسول الله وله الجنه ابو طلحه وقف يرمي عن النبي النبل لما يجي سهم على النبي يجيب رقبته على السهم عشان لو السهم جه يجي في رقبته ما يجيش في النبي عليه الصلاه والسلام وهو يقول نحري دون نحرك يا رسول الله رقبتي تطير بس انت ما تتخدش يا رسول الله مين فينا شعاره نحري دون نحرك يا حبيب الله مصعب بن عمير اتقطع حتت قدام النبي يدافع عن النبي ابو دجانه ما لقاش حاجه يعملها رمى جسمه على النبي عليه الصلاه والسلام يحمي النبي بجسمه عشان لو جت ضربه تيجي فيه هو ما تجيش في النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه ده النبي عليه الصلاه والسلام مره كان عايز ينام ويعني متوقع اي هجوم عليه من المشركين فقال هل من رجل صالح يحرسني الليله اللي يحرس النبي ويدافع عن النبي ده راجل صالح صالح ابو ايوب الانصاري روي انه مره لقى على لحيه النبي حاجه كده فشلها اخذها فقال له رسول الله اخذ الله عنك ربنا يدافع عنك وينصرك ويحصابك على مين يعديك احنا بندافع عن احب حبيب الى الله يعني احنا دلوقتي بنعمل احب عمل الى الله يعني احنا دلوقتي بنتزلف لحب الله وبنتقرب لحب الله بالدفاع عن احب حبيب الى الله سبحانه وتعالى اللي مش عايز يرضى يا ترى يا ترى انت بكيتي كم مره يا ترى بكيتي كم مره من ساعه ما سمعت ان النبي اذي يا ترى انت غضبت كم مره من ساعه ما سمعت ان النبي عليه الصلاه والسلام اذي ما هم بامه احمد لا والذي فطر السماء ما هم بامه خير خلق الله بدءا وانتهاء ما هم بامه سيدي حاشا فليسوا الاكفياء يا يا جماعه يا يا جماعه والله العظيم الواحد بيحتار بيحتار وهو ماشي في الشارع اني احار بهؤلاء احار نهجا وانتماء هذا الى صنم يطوف به وذا عبد النساء والمال الهه فقدسه وكان له الفداء ويقاتلون عن الرذيله يرخصون لها الدماء النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه الدفاع عنه ده اوجب حاجه علينا في حياتنا والله اوجب حاجه ان احنا ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احنا ما غضبناش الكون كله هيغضب انتوا معتقدين ان النبي ده الجماد بيغضب للنبي ده ملائكه السماوات بتغضب للنبي ده الحجر والشجر هيغضب للنبي النبي عليه الصلاه والسلام يروى ان سوره الرعد كان من اسباب نزول سوره الرعد ان ربنا سبحانه وتعالى لما راى احد المشركين اراد انه يقتل النبي فنزلت صعقه من السماء حرقته حرقته يعني الرعد بيغضب للنبي عليه الصلاه والسلام بيغضب للنبي الارض لما واحد من المشركين جه ادعى الاسلام ورجع مكه قعد يسب في النبي لما الراجل ده مات كل ما يدفنوه القبر يلفظه يدفنوه القبر يلفظه سبحان الله الارض غضبت للنبي ابن عباس كان مره قاعد مع الناس فبيقول لهم قال رسول الله قالوا له قال يعني وقال فلان قال لهم يوشك ان تمطر السماء عليكم حجاره انا بقول لكم قال رسول الله يعني الموضوع خطير السماء ترجم البشر بالحجاره غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكون كله بيغضب لرسول الله الكون كله لما المغول يعني دخلوا الدوله الاسلاميه فاراد واحد نصراني ان هو ايه ياخد المغول بقى وايه ويرجع الدوله الاسلاميه تاني ليهم فراح للمغول وراح لملك المغول وقعد يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر القصه دي ابن حجر العسقلاني الامام ابن حجر قعد يسب النبي فكان في كلب ما ما- يعني متسلسل كده قعد ينبح عليه ينبح في وجهه قالوا له ده بينبح لانك انت بتسب رسول الاسلام قال لهم لا وفضل يسب النبي عليه الصلاه والسلام لما سب النبي عليه الصلاه والسلام حصل ايه ربنا ادى للكلب قوه فك السلاسل بتاعته وجري هجم عليه هجم على رقبته نهش حنجرته موته مذبوح كلب غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشاه المسمومه اللي المراه اليهوديه سمتها للنبي عليه الصلاه والسلام الشاه المسمومه لما ربنا انطقها للنبي الشاه غضبت لرسول الله والملائكه يا جماعه والملائكه بعد ذلك ظهير ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان تظاهر عليه لو هتؤذي رسول الله فان الله هو مولاه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير الملائكة كلها الملائكة الملائكة دي مليارات في السماء الدنيا ومليارات عند البيت المعمور في السماء السبعة ومليارات في السماوات كلها الملائكة مظاهرة ملائكية كونية لنصرة رسول الله ملك الجبال لما النبي طرد من الطائف نزل للنبي قال له لو شئت لاطبقت عليهم الاخشبين ملك الجبال بي من غضبه للنبي بيقول لك انت تفهم- بيقول انت تفهم لك ناس لما ابو جهل جه قرب من النبي عشان يأذيه وهو بيصلي عند الكعبه فحصل ايه الر- ابو جهل رجع مرعوب النبي قال للصحابه ايه لو اقترب مني لتخطفته الملائكه عضوا عضوا الملائكه من غضبها هتقطعه حتت هتمزقه هتفرمه غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه احد لما المسلمين يعني سابوا النبي و- و- وفروا يعني المسلمين فالنبي بقى لوحده فاول واحد رجع من المسلمين كان سعد بن ابي وقاص فسعد بن ابي وقاص هو راجع شاف منظر رهيب فبيوصفه بعد كده بيقول يعني ان هو لما رجع رايت عن يمين النبي رجل وعن شمال النبي رجل يقاتلان عنه اشد القتال ما رايته ما قبل هذا وما رايته ما بعد هذا انتوا عارفين دول مين جبريل وميكائيل ربنا نزلهم يدافعوا على النبي لما النبي ما بقاش في حد يدافع عنه نصره الملائكه للنبي وغضب الملائكه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا فان الله هو مولاه الا تنصروه فقد نصره الله ربنا سبحانه وتعالى انتوا يا جماعه فاكرين ربنا بيقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ربنا يقدر ربنا يقدر يخسف بيهم ايه الدنمارك في اوروبا وايه اوروبا في الكره الارضيه وايه الكره الارضيه في المجموعه الشمسيه وايه المجموعه الشمسيه في مجره التبانه وايه مجره التبانه في ال 400 مليار مجره الع- اللي العلماء رصدوهم بالتلسكوبات وايه ال 400 مليار مجره في السماوات السبعه وايه السماوات السبعه في عرش الله سبحانه وتعالى ومن قبل في الكرسي يعني يا جماعه ده الموضوع والله العظيم و- ده جبريل جناح واحد من 600 جناح شال عليه قوم لوط كلهم وخسف بهم الارض الفرح بتاع اليهود اللي اتخسف بيهم الارض قدام عينينا وشفناه كلنا ما لحقوش يصرخوا ولا يصوتوا الصوت الصريخ اللي سمعناه ده صوت الناس اللي حواليهم مش صوتهم هم ربنا قادر الله قادر ولكن ليبلو بعضكم ببعض عشان كل واحد يبان عشان كل واحد حياته تبان عشان كل واحد عقيدته تبان عشان كل واحد يظهر على حقيقته لما الرسول عليه الصلاه والسلام من نصره ربنا للنبي ربنا عمل ايه في اللي اذى النبي ربنا غضب قد ايه من اللي اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام بابي هو وامي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصلي بيسجد عند الكعبه فجاء عقبه بن ابي معيط جاب معاه ابل مذبوحه امبارح زمان بقى حته منها عفنت وفيها الدم وفيها الروس وفيها الفرس ورماها على النبي عليه الصلاه والسلام وقفوا يضحكوا ويضربوا كف بكف ويشاوروا للنبي ويقعدوا بقى يضحكوا ويسخروا عليه الصلاه والسلام بابي هو وامي ربنا عمل ايه النبي قام ما بصلهمش كمل صلاته وقام وبص للكعبه ورفع ايديه قال اللهم عليك بعقبه بن ابي معيط اللهم عليك باميه بن خلف اللهم عليك بابي جهل عمرو بن هشام اللهم عليك بعضه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه انت عارفين ربنا عمل ايه في دول انتوا متصورين ربنا عمل له ايه في دول واحد واحد اميه بن خلف اميه بن خلف لما قتل بعد غزوه بدر اميه بن خلف كان جسمه تخين اتعفن على طول وريحته طلعت فهم بيجرجروه عشان يرموه في القليب بتاع بدر جسمه اتقطع حتت لدرجه ان هم من المنظر قاموا هايلين عليه التراب وسايبينه انما عقبه بن ابي معيط ده اسرع جثه اتعفنت في البشر كلها اسرع جثه بعد ما ماتت اتعفنت عقبه بن ابي معيط يا بعد ما مات لدرجه انه بيقول لك ان ما قدروش يدفنوه في القليب مع مشركي بدر مع المشركين اللي اتقتلوا في بدر اهالوا عليه التراب عشان يخلصوا من ريحته ابو جهل ربنا موته اذل موته اذل موته انتقام الملك الملك العظيم لما انتقم لاحب خلق الله الى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتقم لسيد ولد ادم ولا فخر لما انتقم من اللي عند ربنا اغلى من سكان السماوات والارض لما ربنا انتقم لرسول الله ابو جهل ربنا جعل قتله في بدر مش على ايد حمزه ولا على ايد عمر ولا حد قوي لا على ايد طفلين معاذ ومعوذ تخيل لما ابو جهل كده يلاقي طفلين ابو جايين ضاربينه بالسيف يسقط على الارض مدرك في دماغه وهو لسه ما اتقتلش بعد كده ربنا يكمل عليه بمين بقى بعبد الله بن مسعود ربنا يخلي موته يكمل بعبد الله بن مسعود يجي عبد الله بن مسعود اللي في نظر ابو جهل ايه ده ال- العبد اللي كنا بنعذبه ايه ده يطلع ابو ابن مسعود يحط جزمته على رقبه ابو جهل ويقول له انت ابو جهل انت ابو جهل اللي كنت بتعذبنا انت اللي كنت بتاذي النبي وبتسب النبي عليه الصلاه والسلام فابو جهل يبص له برعب وهو مخنوق يقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم انت اللي تكون نهايت على ايديك انت اللي اتقتل على ايديك فيحز رقبه ابو جهل يذبحه وياخد الراس يديها للنبي عليه الصلاه والسلام موتة ابو جهل كان كلها ذل وكلها رعب لابي جهل لعنه الله انما عتبه بن ربيعه شيبه بن ربيعه الوليد بن عتبه ده دول اول ثلاثه طلعوا يحاربوا في غزوه بدر اتقتلوا اول ثلاثه اتقتلوا عارفين ربنا سبحانه وتعالى نزل فيهم ايات ايه في سوره الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم المؤمنين والكفار الثلاثه دول هم بقى فالذين كفروا شوف ربنا عمل فيهم ايه اول ما اتقتلوا شوف ربنا أص... انزل عليهم عذاب شكله ايه اول ما اتقتلوا فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الله اكبر جلدهم بقى نار جلدهم بقى نار بتكويهم مش تابوت من نار ده جلدهم نفسه كانهم لابسين ثياب ثياب من نار مولعه عليهم 24 ساعه زي ما كانوا بيلبسوا الصحابه اضرع الحديد وزي ما كانوا يكوا الحديد ويكوا به الصحابه وزي ما كانوا يجيب السيوف يسخنوها لغايه ما تحمر ويحطها على راس الصحابه وهم بيصلوا وزي قطعت لهم ثياب من نار يصبوا من فوق رؤوسهم الحميم زي ما كانوا بيصبوا على الصحابه الرمل المغلي في عز الحر وهم بيعذبوهم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد زي ما كانوا بيجلدوا الصحابه زي ما ابو جهل طعن سميه وقتلها زي ما كانوا بيرضخوا الصحابه بالحجاره فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ده دول الثلاثه دول اول ما ماتوا شوف العذاب اللي نالهم ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها زي ما كانوا بيحبسوا الصحابه ويسلسلوهم ويجوعوهم وزي ما حبسوهم في الشعب ثلاث سنين لغايه ما وراءوا الشجر وذوقوا عذاب الحريق شفتوا انت ام ربنا شفتوا ابو لهب ربنا ابتلاه مرض اسمه العدسه حتى تهر جلده وتساقط لحمه والعياذ بالله لدرجه ان اولاده لما مات ما قدروش ان هم يقربوا منه من كتر بشاعه منظره رموا عليه ميه من بعيد واهلوا عليه التراب شفتوا اللي ربنا انتقم للنبي ازاي شفتوا يا جماعه شفتوا غضب ربنا غضب الكون الكون كله بيغضب عشان رسول الله الكون كله بيتقلب عشان نبي الله وحبيب الله صلى الله عليه وسلم الملائكه كلها بتغضب والملائكه بعد ذلك ظهير مظاهره كونيه ملائكيه عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم والملك من فوق سبع سماوات غضبان والصحابه الصحابه لما النبي اتشتم احنا فين احنا غضبنا قد ايه احنا عملنا ايه لما النبي عليه الصلاه والسلام اتشتم الصحابه عملوا ايه الصحابه تخيل تخيل معاذ ومعوذ لما قالوا سمعنا ان ابا جهل يسب رسول الله بيسب النبي دخلوا الجيش وهم اطفال يا ريت شباب الامه دلوقتي يبقوا زي الاطفال بتوع زمان يا ريت الاطفال بتوع زمان اتربوا في المسجد في صلاه الجماعه على القران على الدين على صحبه الصالحين طلعوا رجاله من هم لسه اطفال انما اطفال Spacetoon و ARTeenz و Disney هيطلعوا ايه هيطلعوا ايه يعني اطفال كانوا رجاله سمعنا انه يسب رسول الله والله لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الاخر الاعجل منا زي ام عماره المراه ايتها المراه ايتها الفتاه ايتها البنت ايتها الام الفاضله المراه في نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الرسول انكشف في غزوه احد ام عماره فضلت تدافع عنه واقفه وراه تدافع من اي مشرك يجي يضربه بالسيف المشرك عايز يضربه كل ما يجي في ناحيه ام عماره تجيله فمش عارف يعمل ايه قام ضربها على كتفها ضربه بالسيف بقت لمده سنه الواحد يدخل ايده فيها تدخل في الجرح ده فقالوا لها انت اتحملت ازاي يا ام عماره قالت واتحمل واتحمل واتحمل من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ام عماره جرحت يوميا نسيبه بنت كعب 12 جرح في غزوه احد واحد منهم بس اللي انا قلت لكم عليه ابنها لما جه ينجدها لما اتجرحت قالت له اليك عني ولكن اغث رسول الله لما لقت ترس بدل ما تدافع بيه عن نفسها راحت طرفت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيروى أن النبي قال لها ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة بطلة بطلة رجالة رجالة عرفوا الناس يعني ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى أن النبي قال ما نظرت يوم أحد عن يميني أو شمالي أو بين يدي أو من خلفي إلا ورأيت أم عمارة تدافع عني يا رضي الله عنها رضي الله عنها يا جماعة الصحابة كان بالنسبة لهم النبي ده هو حياتهم حياتهم حسان بن ثابت لما سمع مشركي قريش بيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم صمم انه يقل- هيألف قصيدة يهجوم فيها يرد عليهم هو اللي بيعرفه انه يألف شعر ألف شعر شوف انت موهبتك ايه شوفي موهبتك ايه شوف الحاجة اللي تقدر تنصر بيها النبي وانصر بيها النبي حسان بن ثابت لما جه ألف القصيدة النبي قال له ايه في صحيح مسلم يا حسان إن روح القدس الم- جبريل لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله طول ما انت بتدافع عني انت مؤيد من ربنا سبحانه وتعالى ابو قتاده في غزوه تبوك لما النبي عليه الصلاه والسلام التلاتين ألف طلعوا في الجيش طلعوا يدوروا على المية وسابوا النبي لوحده فالنبي على دبته بالليل فابو قتادة قام جاي لما لقى النبي لوحده فضل جنب النبي ماشي جنبه طول الليل النبي يجي يميل يسنده يجي يقع من على الدبة يسنده يجي يقع من على الدبة يسنده فالنبي قال له من انتبه كده في آخر الليل قال له أبو قتادة قال حفظك الله بما حفظت به نبيا ربنا يحفظك يا اللي حفظت رسول الله ربنا يدافع عنك يا اللي دافعت عن رسول الله ربنا يأيدك يا اللي أيدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ينصرك يا اللي نصرت رسول الله شوفوا يا جماعة سيدنا عمر بن الخطاب مرة يعني حصل يعني زعل بينه وبين سيدنا أبو بكر الصديق فالنبي زعل من عمر في ده الرواية دي في فتح الباري فجه عمر بن الخطاب للنبي فالنبي زعلان من عمر فأشاح النبي بوجهه فعمر بن الخطاب قام جاي من الناحيه الثانيه النبي اشح بوجهه الناحيه الثانيه فعمر بن الخطاب جه الناحيه الثانيه النبي قام اشح بوجهه فقال له عمر يا رسول الله فما خير الحياه وانت معرض عني يا رسول الله هو حياتي بقى لها معنى وانت معرض عني ان هي حياتي لها اي معنى ولا هدف من غيرك يا رسول الله وهل رفعني الله الا بك وهل هداني الله الا بك هو انا من غيرك كان ليا اي قيمه يا رسول الله انسان عارف قيمه النبي عليه الصلاه والسلام في حياته رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابه الكرام جميعا والله العظيم يا جماعه يا دافعوا عن النبي قوي عاشوا عشان النبي بكل حياتهم وبكل قوتهم هان عليك هان عليك هان عليكي هان عليك يا رسول الله بعد كل اللي عمله عشانك هان عليك حبيب الله بعد كل اللي استحمله عشانك هان علينا رسول الله بعد كل اللي تعبوا عشاننا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي قبل ما يموت بأيام يعني ساعات يقول للصحابة وددنا أن رأينا إخواننا أو وددنا أن رأينا أحبابنا في رواية تانية حبايبه بيقول أنا نفسي أشوف أحبائي أحبابي حبايبي قال له يا رسول الله أولسنا إخوانك قال لا ده إحنا يا جماعة إحنا احنا اللي حبايب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق لينا احنا اشتقنا ليه الرسول عليه الصلاه والسلام لما جه يموت وسكرات الموت مزداده عليه عليه الصلاه والسلام كانت روح الحبيب تغرغر في صدره وهو يقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم ويوصي بالنساء يوصي بيك وهو بيموت من حبه لينا وحرصه علينا بعد ما يموت وهو في القبر دلوقتي لو انت سلمت عليه يرد السلام عليك بيدعي لك حتى وهو في قبره السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا أفضل خلق الله عند الله سلموا على رسول الله هيرد عليكم الوقت يا جماعة ويوم القيامة يوم القيامة الخمسين ألف سنة اللي محدش بيبص لحد هو في الدنيا تعب 23 سنة عشاننا يوم القيامة هيتعب لسه 50 ألف سنة عشاننا يجي تحت العرش ده أحاديث صحيحة كل ده تحت العرش يسجد تحت العرش يدعي ربنا شفاعة لأمته يا رب انقذ أمتي أغث أمتي يا رب وتلاقيه عند الحوض مصمم إنه يسقي واحد واحد مننا بإيديه وتلاقيه واقف على الصراط مصمم إن هو يثبت واحد واحد من المؤمنين قبل ما يعدي وتلاقيه رايح يحرك حلق الجنة عشان باب الجنة يتفتح ليه يا رسول الله ليه أنت هتدخل دلوقتي لا عشان السابقين من أمتي يدخلوا الجنة ما يقفوش بقى في عرصات يوم القيامة وتلاقيه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على الحوض بيشربنا وتحت العرش بيشفع لنا وعلى الصراط بيثبتنا وعلى باب الجنة بيفتح لنا بأبي هو وأمي بأبي هو وأمي بأبي هو وأمي وروحي والله العظيم فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه لعرض محمد منكم وقاؤه نبي الله هان عليكي هان عليك يا رسول الله بعد كل اللي عمله هان عليك حبيب الله الرسول عليه السلام كل ولاده ماتوا في حياته يا جماعه السيده زينب ماتت في حياه عمره اولاده كلهم دفنهم بايديه السيده زينب ماتت في حياه عمره بعد غزوه بعد صلح الحديبيه والسيده رقيه ماتت يوم غزوه بدر سابها وراح يخرج في الجهاد عشان نطلع مسلمين ماتت يوم غزوه بدر وسابها وهي مريضه ودفنها بايديه عليه الصلاه والسلام السيده ام كلثوم اتجوزت عثمان بن عفان وماتت في حياه عين النبي وعبد الله والقاسم ماتوا بعد ما اتولدوا قبل بعثه النبي وابراهيم ابن النبي عليه الصلاه والسلام مات بعد ما بقى بيمشي قدام عينين النبي والنبي فرحان بيه عليه الصلاه والسلام لسه مين تاني ما عادش غير فاطمه بشر بموتها قبل ما يموت ان هي اول واحده هتموت بعده يعني النبي يا جماعه كل كل احبابه ماتوا ومع ذلك ما فيش مره وقف عن الدعوه ما فيش مره وقف عن بذل الجهد الليل والنهار عشان نطلع مسلمين عشان نطلع عارفين ربنا عشان نطلع قريبين من ربنا سبحانه وتعالى انت عارفه رسول الله تعب عشانك قد ايه انتوا عارفين النبي استحمل عشان قد ايه هان علينا هان علينا اللي تحول نتعرض لاكتر من عشرات محاولات القتل من المشركين بشتى الاساليب وصمم ان هو يفضل على المبدا عشان نطلع مسلمين هان علينا هان علينا اللي عاش حياته كلها عشاننا يا جماعه ده النبي عليه الصلاه والسلام ابو جهل المشركين حاولوا يقتلوه ابو جهل حاول يرمي عليه الصخره وربنا دفع عن النبي عليه الصلاه والسلام وبعد كده حاولوا قالوا يا تسلموه لنا نقتله يا نحبسكم في شعب ابي طالب اتحبسوا ثلاث سنين عشان النبي عليه الصلاه والسلام ما يتقتلش وبعد كده حاولوا يقتلوه يوم الهجره لما حاصروا بيت النبي عليه الصلاه والسلام وسيدنا علي نام جوه علي بن ابي طالب نام جوه خدوا بالكم يا جماعه علي بن ابي طالب ما كانتش مهمته انه ينام بس لا علي بن ابي طالب كانوا في فتح الباري بيقول بيرشقوه قاعدين يرموه بالحجاره يرموه بنبل ليه عايزين يصحى عشان يقتلوا النبي بقى بيحسبوا ان هو النبي والنبي خرج من مكه عشان يقدر يعني يبعد عنهم اكبر مسافه قبل ما يكتشفوه ولازم المهمه بتاعت علي بن ابي طالب انه يفضل نايم حتى لو قتلوه ما يقولش اه لان لو قال اه هيتعرف ان هو مش النبي هيجروا يلحقوا النبي عليه الصلاه والسلام مهما رشقوه وضربوه ما يقولش اه شايفين الفدائيه علي بن ابي طالب لما كانت عينيه تعبانه لدرجه انه كان طريح الفراش في غزوه خيبر قال ايه ده النبي هيفصح البخاري انا اتخلف عن رسول الله انا اسيب النبي واتخلف عنه لا يمكن ابدا وقام وراح نام نام طريح الفراش عند خيبر عشان ما يتخلفش عن رسول الله ربنا جعل فتح خيبر على ايديه لان رغم العذر الرهيب بتاعه العذر الرهيب بتاعه كان برضه صمم انه يبقى مع النبي فالنبي قال لا اعطينا الرايه غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يعني ربنا فتح على ايديه بسبب ان هو مصر على اتباع النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه يا جماعه ده ربنا لما لما ذكر نجاه قوم نوح قال فانجيناه والذين معه وقوم هود فانجيناه والذين معه معه دي يعني ايه معه دي يعني مش معناها مسلمين وخلاص معاهم معاهم معاك يا رسول الله وراك يا رسول الله انتوا مع النبي ولا مش مع النبي احنا مع النبي ولا لا لو النبي موجود دلوقتي هندعو معاه وهنجاهد معاه وهنستحمل معاه ولا لا يا جماعه احنا فين من سنه النبي فين من حياه النبي فين من اخلاق النبي فين من معاملات النبي فين من تضحيات النبي عليه الصلاه والسلام المشركين حاولوا يقتلوه الجن والشياطين وابليس حاولوا يقتلوه فور بعثته عشان الحق ما ينتشرش في الارض في روايه صحيحه المنافقين حاولوا يقتلوه قبل موته بسنه واحده بس في غزوه تبوك بابي هو وامي اليهود حاولوا يقتلوه لما عملوا الشاه المسمومه عشان النبي ياكل منها بعد فتح خيبر ويقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعراب حاولوا يقتلوه لما واحد من الاعراب تسلل من وسط الجيش ومسك سيف النبي وقال له من يمنعك مني قال الله فسقط السيف من يد الاعرابي يعني كل اللي حواليه كانوا بيحاولوا يقتلوه سبحان الله العظيم مستحمل عشاني وعشانك هان علينا هان علينا حبيب الله هان علينا ولي الله ونبي الله وصفي الله وخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم هان علينا ازاي بس يا جماعه انا عايز قبل ما اسيبكم يعني انا عايز انا عايز يا جماعه نفهم يعني يعني طب نعمل ايه احنا دلوقتي اتكلمنا ليه هم شتموا النبي عشاننا عشان احنا السبب احنا السبب في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشتم لم يفقهوا بدرا ولا امت ركائبهم حراء لم يقرأوا سعدا وسيف الدين ما فهموا البراء اني احار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء والله العظيم لما بمشي في الشارع أبص للمسلمين كده أفتكر البيت ده إني أحار بهؤلاء دول مين اللي ماشية دي مين واللي ماشي ده مين والشاب اللي لابس سلسلة وراكب عربية ومشغل الأغاني ده مين والأم اللي ماشية لابسة حجاب وبنتها جنبها لابسة stretch و body دي مين دول مين إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء دول تبع مين دول منتمين لمين انتمائهم لمين ال- اللي حصل ده لما غزه اتحصرت والنبي اتشتم وكل الناس وقفت مع الكره ونسيت النبي وغزه فضيحه لانتمائنا الى رسول الله فضيحه لانتمائنا والله العظيم يا جماعه فضيحه انتوا عارفين برضه قبل ما اختم الحلقه انتوا عارفين هم شتموا النبي ليه في سبب تاني سبب تاني الرعب من الاسلام مرعوبين من ديننا رغم حالتنا ده هي حالتنا ده هي مرعوبين منا والله العظيم مرعوبين منا مرعوب انتوا عارفين الوقت انهم عاملين قطر في اوروبا بيلف بلاد اوروبا ومراكزها وقراها عشان وفي شخصيات شهيره جدا عشان يحذروا الناس كلها من الاسلام من رعبهم عندهم حاجه اسمها اسلام فوبيا اسلام فوبيا اسلمت اوروبا لدرجه ان كبار الشخصيات نفسهم بيتكلموا عن الموضوع ده الاسلام يا جماعه بينتشر انتشار كاسح في اوروبا كل يوم كنيسه جديده بتتقفل ومأذنه جديده بتترفع في اوروبا اوروبا نفسها سياسيين بيسلموا في الغرب وفي كل العالم رؤساء دول زي رئيس دوله جامبيا سياسيين زي روبرت كرين اللي كان اللي كان نائب كيسنجر سياسيين كبار زي مراد هوفمان اللي هو كان وزير كان كان سفير المانيا كل رجال دين كله انا اعرف ناس يعني اعرف ناس من اخوه المجتهده في الدعوه سافروا السودان عشان يدعوا الى الله فلما نزلوا لقوا 20 واحد غير مسلم عمال بنى قاعدين يشتغلوا في البنى الاخ بيدعي بي- بيحكي لي بنفسه اللي كان في الموقف ده بيقول قعدنا نكلمهم عن الاسلام ربع ساعه 17 واحد منهم تقريبا اسلموا في ربع ساعه في ربع ساعه في واحد يعني اخ صاحبي داعيه سافر دوله من الدول الافريقيه بيقول لي ان اكبر شخصيه دينيه هناك غير مسلمه كلمه حوالي نص ساعه في الاسلام اسلم يا ربي يا له من دين يا له من دين لو كان له رجال لو كان له رجاله واقفه معاه لو كان له رجاله صامده وبتدافع عنه لو كان له اصحاب رساله وقضيه ده رسالتهم وقضيتهم في الحياه يا له من دين لو كان له رجال اي أيوة والله العظيم يا جماعه الوقت يعني الوقت هم بيحاربونا في ديننا لازم نفهم لازم نفهم هم بيعملوا كده ليه مرعوبين من الاسلام مرعوبين من قوه الاسلام حتى الدنمارك نفسها واحد دنماركي اسلم مؤخرا لما سمع شتيمه النبي عليه الصلاه والسلام بدا يقرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل ايه أس... يا سلام يا رب يا سلام حتى لما امريكا عملت الفرقان بتاعها عشان تهدم في الاسلام قالوا ايه ده ده تقليد ايه ده تقليد القران طب ما نجيب القران كده نشوف القران الاصلي ايه بدا الناس تشوف القران الاصلي وفيهم ناس تسلم سبحان الله العظيم يعني يرتد السحر على الساحر ويبقى دين الله ويبقى كتاب الله رغم المحاولات التاريخيه طول 1400 سنه لهدم هذا الدين والله العظيم الحرب اللي الاسلام اتعرض لها 1400 سنه لو كان اي دين تاني اتعرض لها كان اتنسف اتنسف من 2000 من 1400 سنه كان اتنسف من ايام النبي لو كل الحروب وكل الطاقات وكل الاموال وكل الجيوش اللي جندت الاستشراق والتغريب والعلمانيه والحرب العسكريه لو كل الجيوش ديت والحروب بتاعه ال- الاحتلال الدول الاسلاميه لو دي كانت على دين تاني كان زمانه اتفنى ولكن لانه دين الله سبحانه وتعالى لو الحرب على القران دي كانت حرب على أي كتاب تاني كان زمانه اتنسف ولكنه كتاب الله سبحانه وتعالى عايزين نحس بقوه ديننا يا جماعه عايزين نحس ديننا قوه قد ايه عايزين نحس احنا معانا عقيده قد ايه اللي بيحصل ده ثمره من ثمار التعصب ثمره تعصب متعصبين ضدنا طب واحنا نعمل ايه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين والده ايه انا عايزك تركزي معايا اصل حب الانسان لابوه غير حب الانسان لابنه غير حب الانسان للناس اجمعين حب الانسان لابوه حب كله تعظيم وتبجيل وتقدير طب وحب الانسان لابنه كله عطف وحنان و- ورحمه طب وحب الانسان للناس كله انس والفه يعني النبي بيقول لك حبني اكتر ما بتحب اي انسان في اي نوع من انواع الحب لو ابنك احتاج نصرتك او ابوك احتاج نصرتك هتنصره قد ايه ننصر النبي اكتر يا جماعه ننصر النبي عليه الصلاه والسلام اكتر ننصر رسول الله بروحنا وبدمنا والله العظيم نحري دون نحرك يا رسول الله كلنا اليوم فداك الامه كلها مجيشه في جيش محمد من اجل انها تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلاح الدين الايوبي كان في غزوه حطين كان يعدي كده بالليل ما بين ال ال ال الخيم بتاعه الجنود فلما يلاقي خيمه الجنود قاعده تقوم الليل يقول من هنا ياتي النصر لما يلاقي خيمه الجنود نايمين يقول من هنا تاتي الهزيمه انا عايز اسالك انا عايز اسالك انت الوقت سبب نصر ولا سبب هزيمه انت مصدر نصر ولا مصدر هزيمه يا جماعه يا جماعه كل ذنب بنعمله بيرتد لاخواننا كل واحده متبرجه ماشيه في الشارع بسببها ممكن تغتصب مسلمه كل واحد بياكل حرام بسببه ممكن يتمنع مال حلال عن حد من المسلمين في اي مجاعه من المجاعات كل معصيه بتعملها طلقه في قلب اخوك طلقه في قلب اخوك المسلم المعاصي بتنزل عقوبتها عامه احنا هنفضل كده هنفضل كده هنفضل مفرطين في ديننا لامتى يا جماعه توصيات في الختام نعمل ايه نعمل ايه ياه نعمل ايه ده احنا نعمل ونعمل ونعمل اول حاجه يا جماعه اول حاجه مبدئيه كل واحد يقف مع نفسه ويسال نفسه انا فين من سنه النبي انا فين من حياه النبي انا فين من ترتيب النبي انا فين منك يا رسول الله عشان اعرف انا فين من رسول الله في الاخره وفي الجنه انا عايزك تحاسب نفسك وعايزك تحاسب نفسك كل يوم على رقم واحد هم بيشتموا النبي احنا نصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام يبقى مشروع الصلاه على رسول الله مشروع ادامه الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الرسول بيقول ان اللي يذكر عنده الرسول ولا يصلي عليه رغم انفه مناخيره تتحط في التراب التراب مناخيرنا تتحط في التراب ليه ما نصليش على حبيب القلوب الذي تطيب به امراض القلوب عليه الصلاه والسلام بذكره يبقى احنا اول حاجه مشروع الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامه كلها تجيش في الصلاه على رسول الله هذه الايام كل الامه تاني حاجه يا جماعه المقاطعه المقاطعه التامه لهؤلاء الناس وبضائعهم اه في دول والله بتنتهك المقاطعه والوقت عادوا بيصدروا يعني تلاقي الكلمه مكتوبه بخط كبير كده صنع في الدنمارك يا جماعه عايزين الامه كلها بس مش تقاطع الدنماركيين بس عايزين الشباب يقطع القهاوي ويقطع السيابر اللي فيها انحراف وانحلال ويقطع القنوات الفضائيه المنحله ويقطع المعاصي والشاب اللي بيعصى اللي بيعصى ربنا سبحانه وتعالى مع بنت يقع اللي شاب اللي بيعصى ربنا سبحانه وتعالى يقطعها والبنت تقطعه عايزين مقاطعه للذنوب عايزك الليله تفرض على مراتك انها تلبس نقاب زي لبس بنات النبي وزوجات النبي عايزك الليله تقفي مع بناتك تقولي لهم انا لا امكم ولا اعرفكم لو انتوا ما عرفتوش النبي ولو انتوا ما اتبعتوش سنه النبي انتوا عارفين يا جماعه اكبر رد يحرق قلوبهم ايه يحرق قلوبهم ويكوي قلوبهم اكتر حاجه انك ترجع لدينك انك ترجع لدينك ان احنا نبقى نسخه من النبي في شكله وهمه وفكره ان احنا ندعو الى الله ان احنا نفوق الامه كلها وننقذ الامه كلها انتوا عارفين يا جماعه اكتر حاجه تحرق قلوبهم ايه لما راحوا يحاربوا في افغانستان والصحوه الاسلاميه قامت قالوا ماذا فعلنا لقد ايقظنا المارد اللي يرعبهم ان المارد يستيقظ المارد في قلبك لازم يستيقظ المارد في قلوبنا كلنا لازم يستيقظ مارد الايمان لازم نعاهد ربنا ان شتم النبي المره دي يبقى نقطه تحول في حياتنا كلنا وان احنا خلاص يا رسول الله والله العظيم هنقابلك يا رسول الله هنرفع راسك على الحوض وهتترفع راسنا في وشك على الحوض يا رسول الله وهنعرفك ان احنا تمسكنا بدينك عايزين ايه ده يا جماعه عايزين اللي عنده ال ال ال مين فيكم ينزل حياته يبقى داعيه لله مين فيكم تنزل حياتها انها تبقى داعيه للنساء مين فيكم ينزل حياته يبقى داعيه للشباب على النت مين فيكم ينزل حياته انه يعمل جريده اعلاميه اسلاميه ما هو سبب المشكله دي كلها ايه 17 جريده اعلام مين فيكم ينزل حياته انه يعمل جريده اعلاميه اسلاميه مين فيكم يا جماعه اللي عنده موهبه يستغلها زي حسان بن ثابت بيعرف يكتب شعر استغلها لنصره النبي عليه الصلاه والسلام اللي مش عارف يعمل حاجه يعيط يعيط زي الشاب الاندلسي الاول لما قعد على النهر يعيط وكانت الامه منتصره ومرفوعه وعزيزه قول له يا رب ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا نعيط ونقول له يا رب ارشدنا يا رب يا جماعة جيش محمد انت منه ولا ما انتش منه اكبر رد للالتزام والشغل في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ده اكبر رد على الاطلاق اكبر رد على الاطلاق لينا شغل الدعوة الى الله ان احنا ندعو الى الله سبحانه وتعالى احنا يعني دلوقتي معانا اتصال هل في اتصال السلام عليكم كيف حالك يا حازم ازاي يا شيخ محمود اهلا وسهلا يعني السبب على التليفون ده نص عشان حازم كده اهو معلش شيخ محمود ربنا يبارك فيك انت ربنا يزيدك حلم يا رب اللهم امين ربنا يكرمك جزاك الله خير يا شيخ حازم ربنا يبارك فيك ويبارك في الشيخ محمود الكلمات يا رب.
الرائعه دي وربنا ينفع بيك اللهم امين يا رب واحنا يعني انا بقول لك لسنا اهلا ان ندافع عن النبي عليه الصلاه والسلام عليك ولكن احنا نشرف انفسنا بالدفاع عن النبي جزاك الله خير آه، وان شاء الله يعني ابشرك ان شاء الله تكون معانا يوم الاحد القادم ان شاء الله باذن في الله يوم مفتوح آه، الا رسول الله ما شاء الله اه ان شاء الله من آه، والشيخ محمد ان شاء الله يكون معانا ومن المغرب ان شاء الله ما شاء يوم الله مفتوح ل... ل... لنعرف الغرب آه، اخلاق سيدنا النبي ورحمه سيدنا النبي بال... بالامه عامه عليك يعني الكافر قبل المسلم اللهم بارك. ربنا إن يجزيكم شاء كل الله خير يا يعني رب.
يوم الأحد بإذن الله نسعد بيك إن شاء يوم الله الأحد إن شاء نبشر الله.
فيه مفاجآت حتى جميلة لل- هيبقى للمشاهدين يوم وقناة لنصرة الرحمة.
رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ن- يوم لنصرة رسول الله نعم يوم الأحد على قناة الرحمة والله مش يوم احنا احنا طول ايامنا نصرة النبي ما شاء الله ما شاء اه الله ولكن يعني احنا خصصنا بس إن- إن- يعني نكرس جهودنا لل لل- يوم الاحد ان شاء الله من بعد آه، صلاة المغرب ان شاء الله إن شاء تعالى الله. بإذن الله وربنا جزاكم الله يتقبل خير.
منا ومنك صالح الاعمال يا دكتور حازم ربنا يجزيك كل خير يا رب وربنا ينفع بيه ربنا يجزيك كل خير يا شيخ محمد.
جزاكم الله خيرا جزاكم الله خير السلام عليكم وصلنا لنهاية الحلقة يا جماعة خلاص وصلنا لنهاية الحلقة الوقت يا له من دين لو كان له رجال مين فينا هيبقى شعاره نحري دون نحرك يا رسول الله مين فينا هيبقى شعاره كلنا اليوم فداك يا رسول الله مين عايز يؤيد ويسدد وينصر يبقى يؤيد وي- وينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا معايا بقلوبكم بالله عليكم بالله عليكم واحنا مقربين من الثلث الاخير من الليل ادعوا معايا بقلوبكم اللهم انصر حبيبك اللهم انتقم ممن اذى حبيبك اللهم اعنا على ان ننصر سنه حبيبك اللهم سخر كل جوارحنا لنصره حبيبك صلى الله عليه وسلم يا رب يا رب استعملنا ولا تستبدلنا يا رب يا رب يا رب لا تنتقم منا بتخاذلنا عن نصرة النبي يا رب يا رب اللهم إنا نشهدك أنا عاجزون على أن نفعل شيئا لمن آذوا حبيبك ولكننا نعاهدك يا رب اللهم إنا تبنا إليك ورجعنا إليك ونعاهدك على ألا نعود إلى المعاصي أبدا ونعاهدك على أن نعمل لدين الله يا رب سددنا يا رب ثبتنا يا رب اهد شباب المسلمين يا رب اهد فتيات المسلمين يا رب انزل هدايتك على اهل العالم الاسلامي كله يا رب اللهم اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين اللهم عرف غير المسلمين بعظمة الاسلام يا رب اللهم قيد لهذا الدين من ينصرونه من يرفعون رايته اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعبادا وعابدات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات اللهم انصر دينك وانصر حبيبك آمين آمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب